باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين كل سنه وانتم طيبين عاوز اكلمكم عن الكنيسه الكنيسه حقل المحبه انا واخد في المؤتمرات سلسله عن الكنيسه فنشرككم عشان مش كلكم بتطلعوا مؤتمرات واضح ان اليومين دول معنى الكنيسه تايه عند ناس كتير يعني ايه احيانا نلاقي الناس مش حاسه بضروره الكنيسه في خلاص النفوس ساعات تتقال تعاليم كده سطحيه زياده يعني حب ربنا وخلاص لا خلاص ازاي استنى طب والانجيل ده كله اتكتب ليه لو هي حب ربنا وخلاص والمسيح اللي قال على هذه الصخره ابني كنيستي طب ده ما يخصكش ده ما ده يخصنا والكلام الكتير اللي عن الكنيسة في الإنجيل والمعمودية هتاخدها ازاي من غير كنيسة والتناول هتاخده ازاي من غير كنيسة والتعاليم السليمة هتاخدها ازاي من غير كنيسة أحيانا يطلع طيار كده إيه غربي مستورد سطحي يشكك في ضرورة الكنيسة وفي أهميتها يمكن كلكم كخدام عارفين مقولة منسوبة للقديسين الأوائل تقول إيه إن لم تكن الكنيسة أمك لا يمكن أن يكون الله أبوك يعني لو ما تمتعتش بالكنيسة كأم أنت الحقيقة علاقتك بربنا كأب علاقة مشبوهة علاقة مش مش واضحة ومش سليمة وأرجوكم لما نتكلم في مواضيع زي كده لاهوتية أو عقيدية بلاش حد يفتكرنا قاصدين نخبط ولا نتعصب ولا نتهم احنا بنشرح لولادنا مفاهيم قد تكون غايبة عنهم ومفاهيم أصيلة قالوها القديسين وعاشوها احنا ناسينها فهنا دورنا ككنيسة نفكركم يعني ايه كنيسة وليه المسيح عمل كنيسة وليه ما اكتشفاش ان كل واحد منه ربنا وخلاص ليه عمل رسل ليه عمل تلاميذ ليه سلمهم سلطان ليه أسس كهنوت ليه تم سفر الأعمال يقول لنا إن في كل بلد كان في كنيسة ليه الرسائل بتقول إلى كنيسة كذا مثلا غلطة تاني أن يتفهم أن الكنيسة مجرد جماعة قديسين الحقيقة برضو مفهوم ناقص أو جماعة مؤمنين لا الكنيسة مش مجرد مجموعة اجتمعت الكنيسة لازم في كهنوت لازم في مذبح لازم في أسرار لازم في إيمان واحد عشان تبقى كنيسة صحيح إذا اجتمع اثنين أو ثلاثة باسم يكون في وسطهم لكن الكنيسة تكتمل في مفهومها لما تقروا رسائل بولس وتقروا أقوال الآباء وتقروا خبرة ألفين سنة الكنيسة تكتمل بالإفخارستية بالمذبح بوجود وكيل الله وكيل الله ده تعبير كتابي على فكرة موجود أكتر من مرة في العهد الجديد مش في العهد القديم غير العهد القديم يعني في كهنوت والكهنوت وكيل عن الله وكيل عن المسيح إذا الكنيسة مش كل اتنين تلاتة قاعدين في حتة يقولوا احنا كنيسة لا حسب مفهومنا المسلم لينا دي مش كنيسة معرفش كنيسة ما فيهاش مذبح تعرفوا كنيسة كده معرفش كنيسة من غير أبونا من غير بخور من غير تسبيح من غير مزامير من غير ليتورجية قداس من ما بعرفش غير كده عشنا كده واستلمنا كده واللي قبلنا كده واللي بعدنا هيبقى كده ففي مفاهيم كتير أنا عاوز أخد مفهوم روحي تطبيقي لألا البعض يعتبر إن إحنا بنقول كلام جاف لكن الكلام عن الكنيسة مش جاف لأنه كلام المسيح هاخد موضوع بعنوان الكنيسة حقل المحب أولا المسيح جه على الأرض عشان يعمل كنيسة مش مقصود بيه يعمل كنيسة ماري مرقس لكن يعمل العالم كنيسة يحول كل البشر إلى جسده وجسد المسيح هو الكنيسة يعني لو وشوشنا المسيح وسألناه يا رب تتمنى إيه نفسك توصل لإيه يقول أنا نفسي أن العالم كله كل البشر بدون استثناء يبقوا أعضاء في جسدي يبقوا واحد مع بعض جوايا هي دي مفهوم الكنيسة إذا المسيح عاوز العالم يتحول إلى كنيسة كل العالم يؤمن بالمسيح إيمان واحد ويدخل عن طريق المعمودية إلى عضوية جسد المسيح وبالتالي يبقى العالم كله له نصيب في السماء طب إيه اللي مزعلك يقول في ناس كتير مش عاجبها الكلام وفي ناس يا رفضاني يا رفضة الطريقة اللي أنا بتكلم بيها لكن ليلة صليبه قال أريد أن يكون الجميع واحدا فينا هو قال كده عاوز الكل واحد لما المسيح تجسد من أول يوم لأن احنا طالعين من عيد الميلاد لاحظنا أن عين المسيح جايبة الشرق والغرب جاب الرعاة الفقراء البسطة الجهلة اليهود مع بعدها بشوية المجوس الأمم الأغنياء الحكمة البهوات دول سجدوا له ودول سجدوا له وقال كل دول يعملوا كنيسة واحدة يعني مش يبقوا كنيستين لا ما عنديش كنيستين هو جسد واحد هو كنيسة واحدة كلهم يتقابلوا مع بعض بعد كده كلهم يتلموا على بعض يبقى الكنيسة ليها مفاهيم عمومية ان ما فيش حاجة اسمها كنيسة فقراء وكنيسة اغنياء كنيسة ناس بتفهم وكنيسة ناس غلابة ما بتفهمش لا الكنيسة عبارة عن أعضاء في جسد المسيح والعضوية لا مرتبطة بالذكاء ولا مرتبطة بالفلوس ولا مرتبطة بالقراية والكتابة مرتبطة بالإيمان مرتبطة بالمحبة مرتبطة بالتلمذة إنك امضوا وتلمذوا وعمدوا وعلموا اللي اتلمذ في الكنيسة وقبل الإيمان صح يبقى ابن الكنيسة بغض النظر عن خلفيته أركز بقى على معنى مهم الكنيسة لأنها جسد المسيح والكنيسة لأنها عربون السماء يعني احنا قاعدين في الكنيسة مقدمة لقعدتنا الأبدية في الملكوت فهموها كده بروفا عارفين البروفا يعني احنا قاعدين دلوقتي نصلي القداس بنقول يلا المرة الجاية بقى ايه ندخل ما نطلعش ندخل السماء ويبقوا حوالينا العذراء والملائكة والقديسين وقداس لا ينتهي تسبيح لا ينتهي بما ان الكنيسة عربون السماء او عينة من السماء او بروفا للسماء السماء اهم واول كلمة في قاموس السماء كلمة الحب ممنوع منعا باتا لحد يعتب السماء معرفش يحب وبالتالي هتلاقوا الأطفال أول ناس في السماء ليه لأن الأطفال أكتر ناس بتعرف تحب وهتلاقوا ناس خدام بعيد عنكم ما تدخلوش السماء ليه ما عرفوش يحبوا لأن الكنيسة هي مكان للحب تمتع بحب الله وحب الناس ودي الوصيتين الأولتين اللي ما يبطلوش أبدا ما يبطلوش ليه حب الله لا ينتهي وحبنا البعض لن يقف المحبة لا تسقط أبدا love never ends ملهاش نهاية أبدا إنما بقية الحاجات مثلا يقول لك لا تشهد بالزور اه ملهاش مكان في السماء ولا في محكمة ولا في شهادة زور ولا شهادة حق ما خلاص خلصت الحكاية لأنه مفيش علم مفيش وعظ في السماء مفيش عشوائيات في السماء مش هنلاقي حاجة نعملها لا هنلاقي حاجات تانية هنحب بعض ونحب ربنا تعبير جميل قاله القديس ذهبي الفم ابتدي بيه يقول الكنيسة مستشفى مش محكمة التعبير ده جميل قوي ليه احيانا يا احبائي ندخل الكنيسه زي اللي دخلنا محكمه بمعنى ايه اللي قاعدين قدام بيحكموا على اللي قاعدين ورا واللي قاعدين ورا بيحكموا على اللي قاعدين قدام ومحدش سايب التاني في حاله وغالبا الصف ده بيحكم على الناس دول والستات قاعدين يحكموا على الرجال والمستمتع الوحيد بالقصة دي الشيطان طبعا ما كل واحد قاعد بعينه وبفكره وأحيانا بلسانه بيحكم على التاني فبقينا كلنا ايه زي المحكمة اللي باصين يا ترى المتهم ده هياخد له ست اشهر ولا ست سنين ويا ترى الافندي ده هيحكموا عليه باعدام ولا هيحكموا عليه ببراءة احنا الحقيقة مش ده خالص اللي كان ربنا عاوزه ربنا عمل كنيسة لا تقبل قديسين من الباب هي تعمل قديسين لكن بتستقبل ايه بتستقبل مرضى بتستقبل خطاه ومفيش واحد داخل من باب الكنيسة إلا والحمد لله مريض تماما وإيه وخاطي فالكنيسة مستشفى لأن المسيح قال لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى طبيعي أنت لو داخل مستشفى بمرض وشايف مريض تاني داخل انت بتشفق عليه كما تحتاج انت ذاتك الى الشفقه مش كده يبقى الطبيعي كده تصوروا في استقبال مستشفى بتلاقي واحد داخل له واخد له مثلا بعيد عنكم سكينه والتاني بيعرج ما عنده كسر والتالت دايخ والرابع عنده مغص و... هينفع نقعد بقى رجل على رجل كل واحد يتنقور على التاني بقى. ما ينفعش ده تلاقي اللي قاعد يا عيني بيقول للي بعده يا عيني يعني ايه بيصعب عليه لانه كلنا في الهم سوا فاول معنى مفيد ان احنا ككنيسه كلنا بنتوجع مع بعض ان كان عضو يتالم ايه جميع الاعضاء تتالم معه لما نسمع ان واحد بعد مش بنقول ليه بعد بنقول ارحمه يا رب ورجعه لانه مريض زينا لما بنسمع عن حد سقط في خطيه صعبه بنبص له بحب وبشفقه مش بتعالي وبكبرياء وبادانه صدقوني لو الكنيسه كلها تحولت الى مستشفى بالمعنى ده من أول الكاهن للشماس للخادم للشخص العادي كلنا حاسين ان احنا مرضى وكلنا جايين نتعالج الكنيسة دي هتبقى سما وهيبقى فيها حب وهيبقى فيها تسامح وهيبقى فيها احترام وهيبقى فيها تواضع لأن ما كلنا غلابة آه تعبير جميل يقول المزمور هو ذا ما أحسن وما أجمل أن يسكن الإخوة معه ده كده يقصد كنيسة يسكن ما هو ده مسكن يعني مثل الدهن الدهن ده اللي هو الزيت اللي زي زيت الميرون كده الطيب لأنه كان بيبقى له ريحة على فكرة على الرأس النازل على اللحية هو اللي بيحصل إيه لما كانوا يمسحوا كاهن أو ملك في العهد القديم يدلقوا قارورة الزيت زي ما عملوا مع المسيح فيبتدي الزيت ينزل من على الراس ينزل على كله كان عنده لحية لحية الكهنوت مقصود بيها وينزل بعد كده ايه يغرق هدومه النازل على اللحية لحية هارون مثلا يعني ايه ما هو هارون يمثل الكهنة لكن هو ما يقصدش هارون ذاته النازل الى طرف ثيابه ما هو خلاص بقى الطيب ده غرق هدومه كلها وبعدين طلع بتشبيه تاني غريب مثل ندى حرمون المنحدر على جبل صهيون هناك امر الرب بالبركة حياة الى الابد ده اللي بنقوله في المزمور بصوا بقى احنا لما ترجمنا الكلام ده في التسبيحة قلنا ازاي عشان تشوفوا بقى وعي الكنيسة ومحاولة ربطها بالعهدين وازاي ناخد معنى حلو زي كده نعيش كل يوم الصبح اللي منكم بيقول تسبيحة باكر بنقولها في المؤتمرات نقول ايه نقول ما هو الحسن وما هو الحول ولا اتفاق اخوة ساكنين مع احنا واخدينها من المزمور بس شوفوا التعديل اللي عملناه والتعديل ده ما هواش تعديل يعني ايه بنعدل على النص لا احنا بنشرح متفقين بمحبة حقيقية يعني ليه ربنا فرحان بسكن الإخوة معا بنفسر فبنقول أصل بينهم اتفاق بحب حقيقي وحب إنجيلي ليه أصل في حب في العالم غير الحب بتاع الإنجيل المحبة اللي في الإنجيل بتقول المحبة لا تحسد المحبة لا تتفاخر المحبة لا تحتاد المحبة لا تطلب ما لنفسها ده الحب الكتابي الإنجيلي الحب بتاع العالم حب شهواني حب مصالح حب ذاتي حب أناني فاحنا بنقول متفقين بمحبة حقيقية إنجيلية زي الرسل ما كانوا بيحبوا بعض مثل الطيب غشينها من المزمور النزل على راس المسيح يبقى شلنا هارون وحاطين المسيح ليه لان احنا هم راسهم هارون احنا راسنا المسيح هم عهد قديم كبرهم هارون احنا كبرنا ايه المسيح يبقى في الكنيسة لما ربنا يسوع بيلاقينا بنحب بعض خلي بالكم المعنى الجميل ده ومن من على الصبح كده صاحيين نحب في بعض كأننا بالظبط جبنا قارور الطيب سكبناها على راس المسيح دي اللي فرحت المسيح في اسبوع الالام فالطيب نازل على راس المسيح النازل على اللحية اللحية يعني ايه اول رجالة بعد المسيح رجالته الكهنة وكلاؤه اللي يرمز ليهم باللحية يعني ايه الفرحة اللي في قلب المسيح بالحب والنعمة اللي كل جوه قلب المسيح تنسكب علينا احنا قيادات الكنيسة وكلاء المسيح إلى أسفل الرجلين يعني لغاية أصغر واحد في الكنيسة يمكن مش حاسينه يبقى الفرحة والبهجة والنعمة دي بتيجي من الراس راس الكنيسة المسيح والروح القدس يملانا كلنا بس بشرط واحد ان احنا نكون ايه عارفين نحب بعض هؤلاء شوفوا الشرح الذين ألفهم الروح القدس معا كقيصارة يعني الروح القدس اللي فيا وفيك وفيك بيعمل ايه بيخلينا ندوب في بعض كمعزوفة انتوا عارفين لما تلاقوا فنان بيعزف على قيصارة تحس انت مش عارف هو بيلمس انهي وتر دلوقتي بس في موسيقى جميلة قوي طالعة فمش مهم مين بيعمل ايه في الاخر الشغل ماشي حلو قوي والصوت طالع جميل قوي والتسبيحة طالعة حلوة قوي مفيش صوت اعلى من صوت مفيش شخص باين اكتر من شخص كقيصارة مفيش وتر بيقول انا اللي بشتغل مسبحين الله بمزامير وتسابيح وترانيم النهار والليل بقلب لا يفطر أنا ليه جبت النص ده عشان أقول لكم ده مستقبلنا في السنة وده جو الكنيسة دلوقتي لو عرفنا نعيشه صح يبقى بنعمة ربنا هنتقابل كلنا في السماء الشرط الأساسي للجو ده كله إيه مش مكتوب هنا قبطي ولا عربي مش مكتوب لازم تكون صوتك حلو مش مكتوب لازم يكون سنك شباب مش مك مش مكتوب أي شروط من النوع ده إنما في شرط واحد متفقين بمحبة حقيقية إنجيلية مثل الرسل يبقى الشرط الوحيد اللي يجمعنا ويخلينا كنيسة مفرحة فرحانة ومفرحة ما يدخل وسطينا حد يلاقينا بنحب بعض بجد يقول بجد انتوا مش من الدنيا دي انا عاوز ابقى تبعكم عاوز اعيش في الجو ده نقول له هو دي السما احنا بندوقك السما السما حالة حب السما ما نعرفش حد يكره ولا يدين ولا يزعل ولا يخاصم ولا يتضايق ما فيش الكلام الصغير ده فاحنا بنتمرن عشان نجهز نفسنا للحياة الأبدية تعبير في النشيد يقول ايه النشيد طبعا العروس والعريس والعريس هو المسيح والعروس هي الكنيسة يقول أدخلني إلى بيت الخمر طبعا الكلام ده احنا هنفهمه كما قصده الروح القدس بالحس الروحي اللي مليان حب وعشق إلهي الكلام ده صعب على ودن واحد حتى كلمة حب ربنا غريبة عنه فيقول أدخلني إلى بيت الخمر يعني الكنيسة بيت الخمر يعني إيه ده بقى يعني الناس الخمر دايما عبارة عن حب وفرح ممزوجين ببعض دايما تعبير الخمر كده علم فوقي محب يعني علم الكنيسة إيه اللي بيرفرف طول الوقت علمه محبة اللي هو الصليب الصليب بيقول ايه بيقول بحبكم قوي وحبوا بعض قوي الصليب بيقول كده طول الوقت بيرفرف وبيقول كده فهنا العروسة بتقول دخلني بيته طلعت الحكاية كلها خمر يعني حب وفرح ملوش آخر سكرانين بحب ربنا وحب بعض والعلم فوق دماغنا طول الوقت بيرفرف عبارة عن حالة حب اسندوني بأقراص الزبيب انعشوني بالتفاح فإني مريضة حبا يبقى النفس اللي مغروسة في الكنيسة صح دي عبارة عن ايه واحد كان مريض كره طلع مريض حب تصوروا واحد داخل على الكنيسة شايل من اخوه طالع بيموت في اخوه اللي تعبه حبه لاخوه اللي مخليه مش قادر يريح حبه في اخوه على فكرة الكنيسة ما بتريحش عيالها بس بتريح بطريقة وتشيل تشيل بطريقة بتريحنا من الكراهية والإدانة والغل والتذمر والخوف والقلق والغضب وتشيلنا حب الناس أكتر من أي حاجة فنطلع مرضى حبا يعني إيه مش قادر تنام وفي واحد تعبان إيه ده بقى ده أنت مريض بقى آه مريض حب مش قادر تنام وما تصليش أنت مريض حب انت قلبك بيوجعك بس مش على نفسك انت نسيت نفسك بيوجعك على كل واحد لسه ما يعرفش ربنا انت في حالة مرض حب ده ده احلى مرض في الدنيا ان الواحد يكون مريض حب يعني اللي تعبه انه بيحب ربنا وبيحب الناس جدا فمستمتع بحياته فنفس السفر في النشيد يقول من هذه الطالعة من البرية ده الكنيسة برضه مين دي اللي جايه لنا على السماء كأن الملائكة بيتبصوا كده شايفين كنيسة جميلة كنيسة أو نفس يعني ما كل نفس عضو في الكنيسة مستندة على حبيبها شوفوا ال- الرومانسية بتاعت سليمان يعني أنا فاكر قلتها فإذا على واحد من ولادي الشباب اللي راحوا السما زمان بعد رحلة مرض طويل ما لقيتش غير الكلام ده أقوله في الخارجة من كتر إحساسي بأنه هذا الشاب بعد رحلة عذاب كان بيشكر فيها ربنا طول الوقت وبيحبه قوي فتخيلت كده الملائكة باصين له بيقولوا له مين مين النفس الجميلة اللي جاية دي اللي مسنودة على عريسها مسنودة على حبيبها تحت شجرة التفاح شوقتك هناك خطبت لك أمك هناك خطبت لك والدتك يعني النفس مخطوبة للعريس اجعلني كخاتم على قلبك كخاتم على ساعدك لأن المحبة قوية كالموت الغيرة الغيرة الحلوة مش الغيرة الوحشة خلي بالكم الغيرة اللي هي حرارة الحب يعني لهيبها لهيب نار لظى الرب وبعدين يختم النص ده يقول ايه مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة يعني مية الدنيا كلها ما ما تغطيش شوية حب والسيول لا تغمرها إن أعطى الإنسان كل ثروة بيته بدل المحبة تحتقر احتقار يبقى اللي يمجد الواحد فيكو إيه إنه بيحب ربنا إيه الشرط الوحيد لوقوفكم في الكنيسة حب ربنا وحب الناس إيه كرامة واحد عن واحد في الآخر درجة حبه لربنا وحبه للناس وإيه اللي يبوظ الكنيسة ما نعرفش نحب بعض أو نعمل حاجات بعيدة تماما عن حب الله نحب نفسنا نحب الدنيا نحب ال- ال- الشر لكن طول ما بنحب ربنا ونحب الناس الكنيسة تنور الكنيسة تبقى كنيسة كما قصدها المسيح المية الكتيرة اللي بتطفي الحب ده هي عبارة عن إيه لما يقول المسيح كل من يشرب من هذا الماء يعطش المية بتاعت الدنيا يعني ايه اكل كتير آه، شهوات كتير مراكز كرامات فلوس كل دي مية كتيرة ما تقدرش تطفي المحبة يعني اعرضوا على اي قديس مثلا مركز في الدنيا تلاقوه بص كده ويقول لك انت بتقول ايه هاتوا بولس ده نقول له نقول له مثلا ايه هنعملك مدير اريوس باغوس يضحك وفي المقابل هنخ- هتبطل تتسجن وتبطل تتضرب وتبطل تتبهدل يقول بتقولوا ايه مفيش وجه مقارن لا انا غاوي اتضرب واتبهدل واتسجن بقى انا مبسوط كده ليه انا عايش في حب طب هنعملك قيصر ذاته قيصر ده غلبان قيصر ده ده مريض كره مش مريض حب لا سيبوني في اللي انا فيه انا مبسوط كده هاتوا اي واحد قديس اي واحد حب ربنا هاتوا الانبا بولا اللي كان قاعد في الصحراء قولوا له ايه البهدله اللي انت فيها دي تاكل لك بلحتين في اليوم وتشرب لك كوبايه ميه وايه الذل ده كله؟ ما ت- طب نعيشك في قصر يقول لا مش عاوز انا كده مريض حب انا عايش طاير طول الوقت بربنا وبصلي لكم طول الوقت وفرحان على طول هتدخلوني الدنيا بتاعتكم دي ليه مياه كثيرة لا تطفئ المحبة والسيول لا تغمرها يعني لغة الدنيا دي ما تقدرش على الحب الإلهي اللي المفروض يتوفر في الكنيسة نفس المعنى الجميل ده بتاع ان الكنيسة مكان للحب او هي مدينة الحب على الارض هي الكنيسة بولس الرسول قالها بطريقة تاني قال انا بغير عليكم أغار عليكم غيرة الله لأني خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح معنى جميل قوي ان الكنيسة عذراء يعني ايه الكنيسة عذراء عذراء تبص على العذراء امنا طبعا دي المثل الاعلى العذراء امنا بتحب ربنا جدا فالكنيسة كلها بتتمثل بالعذراء وتقول له خطبني يا رب خليني خطيبتك في آية تقول خطبتك إلى الأبد وخليني عفيفة عشان تحبني وتفرح بيا أكتر فهنا اللغة دي لغة لغة كلها حب حب لله ولازم كل الأعضاء يكونوا بيحبوا بعض عشان يوصلوا للحالة دي وللشعور ده والكنيسة مكان الحب مكان الرومانسية النقية على الأرض الكنيسة لما سئل المسيح عن الصوم أجاب إجابة غريبة جدا قال هو ينفع الناس تصوم والعريس معاهم مش لما يرفع العريس يصومه عريس ايه يا رب نسألك في الصوم تقول عريس ايوه ما هو بيتكلم في معنى الحب والصوم عبارة عن حب لو انا قلت لكم دلوقتي الخادم من هنا ورايح هيشتغل خطبة مش الستات بس والرجالة كمان الخطبة بتعمل ايه الخطبة تجمل كان زمان كده تجمل العروسة عشان ت- إيه تدبس اي عريس فيها لانه ايه ما, ما هي لازم تتصرف يعني الحمد لله عندنا كمية بشر مشوهين وملهمش حل الخادم بيعمل ايه الخادم بيجيب نفس مشوه عروسة ما تنفعش ابدا ترتبط بعريس وفي دماغه يدبس فيها احلى عريس المسيح نفسه بس ايه هو عارف العريس يتغلب من ايه دمعتين على سجدتين على هو فتبتدي الكنيسة بقى الخطبة تعلم النفس اللي بره دي تقول لها تعالي بس هقول لك نضحك عليه ازاي هقول لك نكسب العريس ازاي العريس ده على قد ما هو حلو وغني ومش ناقصه حاجة على قد ما هو يتغلب بالساهل يتغلب بشوية اتضاع بشوية توبة بشوية حب فيعني مش شغلة مش صعبة الحكاية يبقى الخادم فينا بيعمل دور الخطبة بتاع بولس أقدم عذراء عفيفة للمسيح يبقى احنا طالعين لكل نفس نقول لهم سيبكم ال- ال- اللي انتوا فيه ده تعالوا نجوزكم المسيح تعالوا نفرحكم بعريس سماوي مش ممكن هتلاقوا زيه والكلام ده للي متجوزين واللي مش متجوزين لأن طبعا المعنى كله روحي نفس المعنى يقول يوحنا لما شاف الرؤيا قال ايه أنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله مهيئة كعروس مهيئة كعروس دي بقى اللي جوزوا بناتهم عارفين الكلام ده يقعدوا بقى ايه كوافير مش عارف ايه و make up ايه و- ولبس ايه وشغلة طويلة عريضة ويقعدوا يظبطوا فيها ويلصموا فيها وي... وعشان ايه ما حم- بقى ما فيش يعني تبقى الدنيا مسطورة كده هو ده النظام هو ده اللي بنعمله كخدام بنعمله مع نفسنا ومع كل البشرية عاوزين نهيئهم كعروس مزينة في عين عريسها الكنيسة موضع الحب لما نبص للكنيسة نلاقي فيها ايه مثلا صلوات الصلوات في الكنيسة هي في الأصل تعبيرات عشق يعني لما نقول أبانا ما أبانا دي كلمة كلها حب لما بنقول له لك المجد ما دي كلها حب أنا أقول لكم حاجة يعني بزعل منها من نفسي وغالبا منكم كل نهايات الصلوات اللي فيها لك المجد والكرامة والعزة والسجود الحتة دي ايه آه، يعني ما بتتقالش تقريبا ما اعرفش ليه تتقال كده كلفتة وكروتة ما حدش بيسمعها مع ان الحتة دي المفروض تطلع بمنتهى الحب لان هي طالعة من قلب بيقول له لك المجد لك السجود لك العزة لك الكرامة هي سكتة جم كده فدي المفروض الحتة دي كلها حب على فكرة احنا بنفضح نفسنا لما نعمل كده على طول معناه ان الصلاة دي ايه ده تأدية واجب ده رص كلام ده مش حب ان اعطى الانسان كل ثروة بيته عوض المحبة ايه تحتقر احتقارا لا يا ابني لا انا عاوزك تيجي تقول لي بحبك يا رب بدل كل الهوسة اللي عمال تقولها دي وما فيهاش ريحة الحب تعالى قول لي بحبك تعالى قول لي سامحني من ومن قلبك تعالى قول لي أشكرك بس من قلبك تعالى قول لي يليق بك السجود والكرامة حبني بس إيه بأي تعبير بس حبني لأن الكنيسة عبارة عن تعبيرات حب ولو راقبتوا أغلب صلواتنا هتلاقوا كده هتلاقوا فيها غزل فيها عشق التسابيح أغاني حب احنا بنغني في الكنيسة وكلمة اغاني جاية في الك- الانجيل بس لينا اغانينا الخاصة بينا الموسيقى دي ليه لان الموسيقى بتحرك القلب وبتعبر عن مشاعر فما اكثر نغمات الكنيسة عندنا الحزيني وعندنا الفرايحي وعندنا الشعانيني وعندنا والحياة كل ده عبارة عن ايه معزوفات حب قطع كلها بتقدم حب الشعب لل- للمسيح الايقونات الايقونات كلها قصة حب كل أيقونة من دول يا أيقونة للمسيح اللي بيحبنا يا أيقونة للشهيد اللي مات عشان المسيح يا أيقونة لأنب أنطونيوس اللي عاش للمسيح احنا محاصرين بقصة حب الصليب اللي طول النهار محاصرنا إن كان في إيدينا ولا معلقينه ولا شايفينه ولا بنرشمه هو الصليب عبارة عن إيه قصة حب تعبير حب فتلاحظوا كل حاجة في الكنيسة بتقول كلمة واحدة حب الله محب ربنا بيحبنا واحنا بنحبه وبالتالي بنحب بعض وبكده نكون ابتدينا نستطعم السماء كده ابتدينا نحط رجلنا في السماء كده يبقى العادي بتاعنا ندخل السماء ليه لاننا دقناه وعشناه وملكوت الله داخلكم وما بقتش الفكرة غريبة عنكم السجود السجود تعبير حب احنا مش بنسجد على فكرة عشان نحقق عدد مرات من السجود رفع الايد مش عشان يصورونا عاملين ايدينا كده كل دي حركات تلقائية تلقائية المفروض تعبر عن حب حتى خبط الصدر ده في واحد بيقعد يعمل كده وعمال عينه انت بتعمل كده ليه طيب يعني اذا ما كانتش طالعه من قلبك بتعملها ليه يعني خبط وخلاص اعملها اذا كانت طالعه من قلبك خجل لكن ما تعملهاش تمثيليه عندنا طقس كلكم بتعملوه من غير ما تحسوا احنا كثيرا كثير القبولات جوه الكنيسه مش قبولات لبعضين تروح عند العذراء تاخدوا بوسه وتيجوا عند ستر الهيكل تاخدوا بوسه تشوفوا ابونا تبوسوا ايده تشوفوا صليب تبوسوه احنا شغالين كده قبولات على طول ايوه لان الكنيسه موضع حب الكاهن اول ما يدخل المسبح اول حاجه يعملها يبوس المسبح وكتير وهو طالع من المسبح يبوس المسبح ايه الحكايه ما هو احنا عايشين قصه حب ومستمر طبعا هذه القبولات بتنصب في وصيه قبلوا بعضكم بعضا يعني اذا كنتوا بتبوسوا المسيح اللي في في العذراء وفي الايقونه وفي الصليب وفي المسبح بوسوا المسيح اللي في بعض مقصود بيها كده قبلوا بعضكم بعضا يعني يلا شوفوا المسيح اللي في الآخر كمان فما ينفعش انك ما تحبوش لأن هو كمان شبه المسيح كأن الكنيسة مكتوب عليها يافطة من بره كده ممنوع الاقتراب لغير المحبين يعني أي عهات تانية مقبولة أي خطاه من أي نوع ماشي أي سفاحين ممكن يدخلوا بس بشرط واحد يكون بيعرف يحب إنما الوحيد اللي مالوش إنه يدخل المكان ده هو اللي ما بيعرفش يحب وعشان كده تكتشف حاجة صعبة جدا أن كثير من المتدينين ما ينفعوش يدخلوا الكنيسة اللي هم المرائيين زي الكتبة والفريسين دول خاليين من الحب دول اللي خدوا ويل لكم دول اللي قال يطرحون خارجا ليه ليه خارج الكنيسة ليه ما يدخلوش الملكوت دول ما عندهمش ريحة الحب بس بيصلوا كتير لعلة يطيلون الصلوات بيصوموا كتير آه لكي يمجدوا من الناس مفيش حب خالص لا دول بياكلوا بيوت الأرامل طب والغلابة اللي ما يعرفوش حاجة لا دول بيعرفوا يحبوا خليهم يدخلوا ربنا يسوع قال إن قدمت قربانك عن المذبح خلي بالكم ما قالش القربان ده من انهي نوع كان في عدة درجات من القربان في قربان الفقراء زي بتاع العذراء كده يمامتين او زوج حمام يعني الغلبان قوي بيجيب فطيرة صغيرة لما يكون معدم كده او يجيب حمامتين في وقت وفي قربان بقى يبقى ذبيحة غالية بتاعت الايه الخطال بهوات يعني ما تفرقش انما اللي يفرق ايه لو افتكرت ان لاخيك شيئا عليك اترك هنا قربانك قدام المذبح واذهب اولا اصطلح مع اخيك ثم تعالى وقدم قربانك كن مراضيا لخصمك سريعا عاوز اشرح دي الخصم الاول اللي يمنع دخول السماء هو الكراهيه باشكال هو عدم المحبه يعني ايه هنا او او بالعكس الخصم هو الحب أو وصية الحب هي الخصم إياك يبقى بينك وبين وصية الحب خصومة إياك تقول في شخص مش عارف أحبه الحق نفسك اعمل أي حاجة ما تسكتش على نفسك أنت حالة خطر أنت, أنت لازم تدخل رعاية مركزة لأنك إزاي سايب نفسك وفي شخص مش عارف تحبه كن مراضيا لخصمك سريعا لحسن تموت وانت في الحالة دي هتلاقي نفسك مش هتدخل السماء مهما كنت بتخدم وبتصلي وبتعمل ليه ممنوع ممنوع لواحد ما بيعرفش يحب يقول لألا يسلمك الخصم للقاضي يعني وصية المحبة تقف تقول للقاضي بقى ربنا له المجد معرفش يحب فلان عليه تهمة يقوم القاضي يسلمك للشرطة الشرطي فتلقى في السجن ليه دي ملهاش كفالة ما تطلعش بيها دي تعبير كمان جميل في صفانيا واحد يقول ايه اسكت قدام السيد الرب لأن يوم الرب قريب لأن الرب قد أعد ذبيحة قدس مدعويه في واحد يقول طب أنا مش بعرف أقول جوه الكنيسة صدقوني تقول أو ما تقولش مش هي دي المهم يعني الكاهن لما بيقول ارفعوا قلوبكم ما أكثر اللي بيقولوا هي عند الرب ويكون سرحان وفي واحد تلاقيه مش قادر يتكلم مكسوف ساكت بس جواه حب خلاص وماله اسكت اسكت بتسحب لأن هناك حب صامت يكون أحيانا أقوى من أي كلام في حب صامت بيكون أقوى من كل الكلام وفي كلام كتير حب يطلع انه رخيص قوي وملوش معنى مش معنى ان الواحد بيحب يكسر الكلام لا مش شرط خالص المسيح في اصعب لحظات او اعظم لحظات الحب على الصليب كان ساكت في المحاكمة الاخيرة بتاعته فضل ساكت ليه؟ لانه يسكت في محبته في نفس صفانيا ثلاثة يقول كده انت كمان اتعود تسكت شوية قدام ربنا اسكت واستلقى الحب اسكت وخلي قلبك يتكلم تعبير عند الرهبان قديم يقول ايه سكت لسانك ليتكلم قلبك ثم سكت قلبك ليتكلم الله لما تسكت لسانك وتصلي بقلبك دخلنا في مرحلة حب فتبقى صلاة حقيقية ما تبقاش صلاة كلامية برضه يقول إن أخطأ إليك أخوك اذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما إن سمع منك فقد ربحت أخاك مرة تاني يقول إن أخطأ إليك أخوك فوبخه وإن تاب اغفر له ولو غلط فيك سبع مرات ورجع لك برضه سامحه يبقى هنا احنا دايما في مرحلة عتاب ليه عشان نحافظ على الحب في منكم ناس بيعملوا حركة غلط يزعل ويتقمص وما يعاتبش وياخد جنب ويقول لك مش هقول له وانت فاكر كده انت مشيت صح الوصية بتقول لك روح عاتب انت ما عملتش الوصية ليه ده الشيطان فرحان فيك وفيه انت زعلت واتقمصت وخدت جنب طب ما انت مش عارف تحب انت بقيت فريسة في ايد الشيطان خلاص وهو التاني اتمسك عليه غلطة لانه مزعلك انت لما بتعاتب بغرض الصفاء بتقول له انا خايف على نفسي قبل ما خايف عليك انا ما اقدرش اكره وما اعرفش اشيل مهما عملت فيا فلازم اقول لك الكلمتين وهقولهم بادب شديد واتضاع و... وقول لي اي حاجه بس ايه عشان افك ولو ما سمعلكش تجيب له حد تاني يسعى في الصلح ولو ما سمعش هات الكنيسه كلها تاخدوا بالكم المسيح قال هات الكنيسه ليه لان الكنيسه شغلتها صالح الناس شغلتها ترجع المحبه في العالم في اي علاقه مشروخه الكنيسة مسؤولة عن صنع السلام مسؤولة عن حب الناس لبعض أختم وأقول إيه إحنا ساعات يا أحبائي نبقى جوه الكنيسة يتقال لنا مرثا مرثا أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة ولكن الحاجة إلى واحد اختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع منها مريم ومرثا أختين والاتنين بيخدموا المسيح وقاعدين في بيت والمسيح فيهم يعني البيت ده كنيسه جوه الكنيسة في مرسى وجوه الكنيسة في مريم وسطينا ناس كلهم مرسى بيخدموا ويروحوا ويجوا ويحسبوا ويشيلوا ويحطوا بس مش بيحبوا ووسطينا ناس مستمتعة بالحب لا بتشيل ولا بتحط وقد تتهم بالتقصير خلي بالكم مريم اتهمت انها مقصرة مرسى قالت ما تقول له اختي تقوم تشتغل تتهم بالتقصير لكن هي مخها في ربنا وعايشة قصة حب امتى كلنا هنبقى واحنا بنخدم مستمتعين بحب ربنا وحب الناس وحب بعض اي حاجة مش في الاول في الاخر المهم نحب ربنا ونحب بعض بعد كده الباقي يجي زي ما يجي نطلع الرحلة او ما نطلعش مش مشكلة نروح ولا ما نروحش ندفع ولا ما ندفعش كل ده يجي ثانوي ما يجيش في الأول في الأول لازم نبقى حريصين على النصيب الصالح وهو الحب بنفس المعنى لما المسيح وعظ الموعظة على الجبل ركز على كلمة أبوك الذي يرى في الخفاء على فكرة الخفاء لا يعني بالضرورة انك تستخبى انت ممكن تبقى واقف في القداس فالناس شايفه لكن بينك وبين ربنا في خفاء ايه اللي بيدور جواك هو ده خفاء وممكن نلاقي شماس عمال يزعق ويعلي صوته و... والخفاء ايه فضايح وكل اللي بيفكر فيه كرامته ولا مركزه ولا ابوك الذي يرى في الخفاء فإذا المهم اللي جوه مش اللي بره لأن إلهنا فاحص قلوب إلهنا إله حب فما يضحكش عليه لا بمنظر ولا بصوت ولا بكلمة فملاخي يقول مثلا قلتم ما هذه المشقة وتأففتم كلمة صعبة قوي في ناس بتتأفف في العلاقة مع الله أف يعني إيه أف زهقنا زهقنا من الخدمة زهقنا من القداس زهقنا من من القراية يقوم ربنا بيصعب عليه في أول الإصحاح ده بيقول طب أنا لو كنت أب احترموني طيب طب أنا لو سيد هبوني طيب ده بيكلمنا وهو مكسور وهو صعبان عليه قال قلت إيه الغلب ده مين اللي بيقول إيه الغلب ده هو اللي بيخدم من غير حب هو اللي بيشتغل كأنه شغلة هو اللي بيصلي كأنه بيشتغل الصلاة مش بيصلي بنفس قلتم ما هذه المشقة وتأففتم والنتيجة النهائية إيه جئتم بالمختصب والأعرج والسقيم يعني إيه تأدية واجب هاتوا ال ال ال الغنم العرجة دي لما نقدمها ذبيحة وخلاص إيه ده هو أنتوا ربنا يعني اتضحك عليه الغنم العرجة دي بقى يعني الصلاة المتكروتة والخدمة المتكروتة والإنجيل المتكروت وال... وأي تأدية واجب أصل إحنا متأففين ما بنعملش الحاجة من مبسوطين فبنضطر نجيب قرابين من النوع السقيم ده هل أقبلها من يدكم يقبلها بعد كده وهو إله المحبة خلي بالكم لو ثروة بيتك هتجيبها من غير محبة تحتقر احتقارا وانت فاكر ربنا فارق معاه فلوسك ولا فارق معاه الساعات هو معجزة معاه في الوقت ده ربنا عنده كل حاجة هو مستني شوية حب في النهاية نقول ان السماء احنا بنقول احنا عايشين عشان نروح السماء وفي السماء حالة حب بصوا بقى على منظر سماوي كده يقول لنا المستقبل شكله ايه يقول لما أخذ السفر خرت الأربعة حيوانات والأربع وعشرين شيخ أمام الخروف لهم كل واحد قيصارات كلهم عايشين تسبيح ومحدش فيهم بيقول أنا اللي هقود الترتيلة دي أنا اللي تمشي ورايا لا لا لا كلهم دايبين في بعض أربعة في أربعة وعشرين فكلهم مش ما حدش فيهم باين لوحده عبارة عن فريق كده دايبين كلهم وجامات من ذهب مليانة بخور يعني في صلوات داخلية حارة بخور وفي تسابيح وقيصارات وأغاني حب هي صلوات القديسين وهم يترنمون ترنيمة جديدة قائلين مستحق أنت دي اللي خدناها في القداس مستحق وعد دي ترنيمة حب دي ترنيمة سما تخيلوا لما يقولوا لنا الترنيمة دي سمعناها يلا نعلمها لكم بس في السما جايبينها مستوردة من السما مستحق أن تأخذ السفر وتفتح ختومه لأنك ذبحت واشتريتنا دي لغة عروس وعريس انت تعبت قوي معايا يا رب اتكلفت كتير كتر ألف خيرك هفضل من هنا لآخر الدهور أقول لك أنا مستاهلش اللي عملته معايا مستحق أنت السجود والكرامة والمجد وال... وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنة فسنملك على الأرض ونظرت وسمعت صوت ملائكة كثيرين الجو كله حب فالملائكة غاروا مش غاروا بقى الغيرة المرة بتاعتنا لا قالوا احنا كمان بنحبك قوي يا رب فدخلوا في الزف وكان عددهم ربوات وألوف قائلين بصوت عظيم احنا كمان بنقول لك مستحق بيردوا على بعض مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة وكل خليقة مما في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض واللي في البحر سمعتها قائلة للجالس على العرش وللخروف البركة والكرامة والمجد والسلطان ايه ده بقى ده السماء السماء عبارة عن كله بيحب قوي وكله نسي نفسه ومحدش بيفكر في نفسه لا ملاك ولا إنسان ولا قديس ولا أي خليقة والكل ملهي في حب العريس وفرحان بربنا ومن هنا تبقى الكنيسة ايه حقل الحب الكنيسة بتزرع فينا الحب عشان تثمر في السماء تسبيح لا ينتهي يا ترى احنا دقنا ده ولا لا خلونا نقول مش عاوزين السنة دي نعمل حاجة خالية من الحب مش عاوزين نصلي بدون حب ومش عاوزين نقول كلمة ما فيهاش حب مش عاوزين نخدم خدمة خالية من الحب مش عاوزين يوم يعدي جاف كده ما فيهوش حرارة الحب عاوزين حياتنا دافية كده بإلهنا اللي كله محبة لإلهنا كله مجد وكرامة الأبد آمين